السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا فقه التعامل مع النفس النهاردة بإذن الله رب العالمين عندنا محور مهم جدا جدا ألا وهو محور الدنيا في الحقيقة آه، آه، بنلاقي أن الدنيا في أوقات كتيرة بتهلك ناس كتير وبالتالي بنخاف منها وأوقات تانية بنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا حلوة خضراء فالواحد نفسه بتتوق إلى الدنيا وبتشتاق إلى الدنيا وفي وقت تاني خايف لأن الله سبحانه وتعالى يحذرنا ويقول بل تؤثرون الحياة الدنيا فالإنسان عايش ما بين رغبات في يرغب في الدنيا ولا يبعد عنها يتركها ويهملها ولا يتعامل فيها ازاي حيرتنا الدنيا دي في الحقيقة والتعامل معاها كتير جدا جدا في حل هذه المعادلة الصعبة إن شاء الله رب العالمين يكون محور لقائنا النهاردة مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد جلال السلام عليكم يا شيخنا وعليكم السلام ازي ورحمة الله وبركاته.
حضرتك؟
يا اهلا وسهلا باشمهندس علي أهلاً ربنا يحفظك بحضرتك يا يا رب مولانا.
الله يبارك فيكم يا رب الله يحفظكم معادلة صعبة جدا جدا اسمها الدنيا أنا كأش- كشاب عادي أتمنى أعيش في الدنيا كويس شقة كويسة وعربية كويسة وفلوس كويسة وكده وفي نفس الوقت أنا خايف لأن شفتها تتغرر بناس كتير وشفت إن ممكن الفلوس دي كانت سبب في ضياع ح- حد معين شهوة للدنيا سبب في ضياع ال- ناس كتير خايف على آخرتي عاوز ارضي ربنا سبحانه وتعالى وعاوز ارضي النبي صلى الله عليه وسلم واتبع سنة النبي في التعامل مع الدنيا ده محورنا النهارده طيب يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم.
وبعد يعني معلش سامحني من البداية قبل ما اجاوب على سؤالك آه، في حد من اهل الفضل علينا مريض شيخنا ومعلمنا ومربينا الشيخ محمد حسان نعم وتعبان الشيخ تعب شديد واظن من الوفاء للشيخ نعم ان احنا نبدا الحلقه ان احنا ندعي له آه ما شاء نسأل الله الله سبحانه اتفضل.
وتعالى يعني اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الحنان يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت اللهم اشف شيخنا الشيخ محمد حسان يا رب آمين.
العالمين اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما آمين.
اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما آمين.
اللهم كما شفيت أيوب بعد مرضه اللهم ارفع الضر والكرب عن شيخنا الشيخ محمد حسان آمين.
اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم آمين.
رب الناس اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اللهم لا شفاء إلا شفاءك اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم رده إلينا ردا جميلا آمين.
اللهم رده إلينا ردا جميلا آمين.
اللهم رده إلينا ردا جميلا آمين.
اللهم بيدك الشفاء وبيدك الأمر اللهم بيدك الشفاء وبيدك الأمر فاللهم كن به خير راحم يا رب العالمين آمين.
اللهم ارحمه يا رب العالمين آمين.
واشفه واعف عنه يا رب العالمين آمين.
اللهم ابدله لحما خيرا من لحمه آمين.
ودما خيرا من دمه يا آمين.
رب العالمين آمين يا رب العالمين صلى الله على محمد اللهم امين الحمد لله رب يعني العالمين.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد امر الدنيا امر محير نعم ولكن لمن لم يضاء له هذا الطريق بنور الكتاب والسنه نعم هل يا ترى ندخل الدنيا و- ونتقدم في الدنيا ونحوز الدنيا والدنيا بالنسبه لنا تبقى كبيره قوي ولا يا ترى نزهد فيها ونتركها ونبعد عنها و- ونتركها وراء ظهورنا هل يا ترى هنعمل بت- بحديث الدنيا ملعونه ملعون ما فيها ولا بحديث اللهم اصلح لي دنياي التي نعم.
فيها معاشي مم.
هل يا ترى هنعمل ان الدنيا حلوه خضراء فكونوا على حذر منها فاحذروا الدنيا نعم ولا يا ترى هنكون على الجانب الآخر اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه أن يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة هنعمل بدي ولا بدي الدنيا بالنسبة لنا هي عبارة كالحية مم.
يا ريت نركز قوي في الجزئية دي الإمام الغزالي رحمة الله عليه بيقول الدنيا بالنسبة لينا عاملة زي الحية مم.
زي الثعبانة تعبان الماهر بها يستخرج منها ترياقا نافعا البصير بأمر الدنيا بيطلع من التعبان ده الدواء النافع نعم وأما وأما الجاهل بها فإنها تلده فتقتله مم.
يبقى إذا الدنيا دي سلاح ذو وجهين نعم إما إن الإنسان فعلا يستغلها استغلال صحيح سليم فبالتالي يرقى بها في الجنة درجات وعند الله درجات وإما إن الج- إن الدنيا دي تكون سبب والعياذ بالله في هلاك العبد تهلكه يقينا مم. نعم وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا صلى الله قال عليه لنا إن وسلم.
الناس في الدنيا على أربع أحوال مم.
عبد آتاه الله المال والعلم نعم واحد ربنا اداله المال واداله الدنيا انما الدنيا لاربعه نفر تخيل الدنيا لاربعه نفر مم.
دول احوال الناس الاربعه رجل اتاه رجل اتاه الله مالا وعلما نعم بص بقى مم.
فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه ربنا وسع عليه من الدنيا مم.
ووسع عليه في العلم فهو عنده علم وعنده بصيرة يتعامل مع الدنيا ازاي فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل يبقى ده خد الدنيا مم.
ومع ذلك كان فين فأعلى فأعلى المنازل المنازل وعبد التاني مم.
بقى أتاه الله العلم ولم يؤته الدنيا مم.
بس عنده علم نعم العلم ده بيقود الايه فيقول لو ان لي مثل ما لفلان لانفقته مثل ما ينفقه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله فهو عليه وسلم.
بنيته فاجرهما سواء فده معهوش في الدنيا مم.
ولكن اترفع في الجنه درجات نعم طب والثالث مم.
وعبد اتاه الله مالا اداله الدنيا بقى اهو مم.
ولم يؤته علما وما عندهوش مم.
علم نعم فلا يعلم لله فيه حقه ولا يصل به رحمه فهذا ها بأسفل المنازل ده رحل الدنيا من غير ما يعرف حقيقتها مم.
رحل الدنيا من غير ما يعرف ازاي يتعامل معاها نعم.
فكانت النتيجة هذا بأسفل المنازل مم.
وعبد لم يؤتيه الله دنيا ولم يؤتيه الله عز وجل علما فيقول لو أن لي مثل ما لفلان لأنفقته مثل ما ينفقه فهو بنيته فوزرهما سواء بأسفل المنازل برضه مم.
الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم بيرسم لنا فيه ان الاصل مش الدنيا نعم الاصل فيك انت انت ازاي هتتعامل مع الدنيا في حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس اربعه مم.
رجل موسع عليه في الدنيا موسع عليه في الاخره ده موسع عليه في الدنيا ده ده خليل كان الاسلام.
عنده دنيا ربنا مم.
يا رب يجعلنا واياكم من هؤلاء ده يا كان رب.
عنده دنيا نعم.
والدنيا عنده ضخمه جدا مم.
ولكن خد بالك ومع ان الدنيا عنده واسعه جدا الا ان هذا الانسان يوم القيامه ايضا موسع عليه في الاخره مم.
فاعلى الدرجات نعم وعبد موسع عليه في الدنيا مضيق عليه في الآخرة سلم يا رب.
موسع عليه في الدنيا خدها من حرام واستخدمها في حرام وشغلته عن ربنا مم.
ونسيته الآخرة وخليته يتنافس بين الناس والعياذ بالله فكان في تظالم فكانت النتيجة ان رغم الدنيا كانت موسعة عليه الا انه كان ايه يوم القيامة يضيق عليه وعبد مضيق عليه في الدنيا نعم.
ولكن عنده العلم بكيفية التعامل مع الدنيا فكانت النتيجة موسع عليه في الآخرة وعبد نسأل الله السلامة مضيق عليه في الدنيا سلم يا رب.
مضيق عليه في الآخرة الدنيا كانت واسعة جدا على سيدنا داود وواسعة جدا على سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام نعم.
ولكن هل شغلتهم لم لا تستعرف قدروا بالفعل ان هم يستخدموا هذه الدنيا لله سبحانه وتعالى كانت هذه الدنيا في مم.
الايد مش في القلب طيب اخد من كلام حضرتك من الحديث اللي انت قلته ان ايه الدنيا علم في علم اسمه علم التعامل مع الدنيا وفهم الدنيا طبعا نظرة الإسلام بت- بي- الإسلام بيوضح لي أتعامل مع الدنيا إزاي وأمشي معاها إزاي لأن فعلا دلوقتي النظرة مشوشة لازلنا خلاص هي حية هذه الحية طب أتعامل معاها إزاي هل هي في أنا في مأمن منها ولا هي ممكن تغرني وممكن وممكن تهلكني نظرة الإسلام لل...
طيب للدنيا نظرة الاسلام للدنيا مم.
بيقول لك ال- ال- الدنيا عندنا فيها شوية مشاكل أيوه لو قدرت ان انت تتجنب المشاكل دي خذ من الدنيا ما شئت
مم.
يبقى الاسلام بيقول لي من البداية ان المشكلة عندي في الحقيقة مش في الدنيا في التعامل مع في الدنيا التعامل مع الدنيا أيوه التعامل مم.
مع الدنيا هو ده اللي بيبقى دايما عليه الاخذ والرد مم.
واكتر حاجات بتاثر في النفس وبتخليها تنحرف في مم.
كتير من اوقات دنيا نعم.
قارون انحرف بسبب دنيا مظبوط قارون انحرف مم.
بسبب دنيا مم.
بلعام بن بعراء انحرف بسبب دنيا مم.
كتير من الناس اللي موجودين احنا بنشوفهم قدام عينينا النهارده هو بينحرف بسبب دنيا مم.
تعالى من البداية نعم. آه.
نقول احنا عندنا عشر محاذير خطيرة جدا مم.
لو بعدنا عن المحاذير دي افعل في الدنيا ما شئت مم.
اول محظور وده اللي احنا دايما بنسميه هو اول خطر من اخطار الدنيا أيوه إياك أن تكون الدنيا في يوم من الأيام سبب لزيغ الإنسان عن الطريق
مم.
هضرب ليك مثال كانت محجبة أيوه ومتزوجة مم.
كانت لابسة الحجاب أيوه علشان تبقى يوتيوبر مشهور جدا ويشار إليها بالبنان هي وجوزها فكانوا كلهم بيعملوا حاجة جديدة علشان فلوس أكتر ومشاهدات أكتر ويبقى أشهر وأشهر وأشهر مم.
كانت النتيجة وصلت إن أنا قلعت مراتي الحجاب مم.
وصورتها بالبكيني وملايين يروا زوجتي وهي بالبكيني وأنا بالنسبة لي ما عنديش مشكلة عشان الدنيا عشان الدنيا علشان أبقى مشهور أكتر علشان يبقى معايا فلوس أكتر مم.
تخيل في يوم من الايام كنت بصور برنامج واحد اللي كانوا مسؤولين عن الاضاءه جاي بيكلمني بيقول لي يا شيخ انا انا يعني انا بصور حاجات وحشه جدا انا مم.
بصور مم.
مشاهد وحشه جدا أيوة.
وانا اللي ببقى, ببقى منور ليهم البرنامج كان قوي جدا بفضل الله والناس قلوبها اتفتحت علشان التدين والكلام ده ما شاء الله.
وسبحان الله في نهايه البرنامج جاي بيقول لي طب اعمل ايه مم.
قلت له انت بتعمل كده ليه قال لي اكل منين واشرب منين مم.
طب انت عارف يا عم الحاج فلان ان ده غلط ايوه انا عارف ان هو غلط مم.
فهو عارف ان هو غلط وعارف ان ده حرام وعارف ان كل حد هيشوف اللقطه دي من المسلسل ده او من الفيلم ده هيتجازى عليها بين ايدين ربنا يوم القيامه ولكن الدنيا خلته زاغ عن الطريق يعني الواحد يا شيخنا يثبت الطريق انا ماشي في طريق الى الله سبحانه وتعالى والدنيا يتعامل معها بناء على هذا الطريق ما أنا مش تبقاش هسيب الطريق أبداً، مش هسيب ايوه الطريق.
وده اللي احنا دايما بنقول عليه مم.
خلي عندك مركزيه انت بتدور حواليها جميل جدا المركزيه بتاعتك هي الاخره مم.
المركزيه بتاعتك هي الاخره آه.
فكل ما ياتيك من الدنيا فخذه ما لم يضر بالاخره جميل جدا جميل جدا ده ده ده هتوضح لي حاجه ده هتوضح لي الوظائف الوظيفه اللي في مكان وهشرب وهسقي الناس خمر الوظيفه اللي في مكان وهعمل حاجات محرمه وحاجه زي كده لا انا راجل رايح في طريقي للاخره والدنيا تيجي تركب معايا او ما تركبش بالظبط جميل.
يبقى اذا طيب.
خلي عندك دايما مركزيه ماشي المركزيه دي اللي النبي عبر عنها بقول صلى الله عليه بقوله وسلم.
ايه من كانت الاخره همه يبقى اذا في هنا مركزيه انا بدور حواليها امم المركزيه دي انا جاي لي فلوس الفلوس دي بص على الاخره هل الفلوس دي تضر بالاخره ولا لا امم الفلوس دي جايه لي نعم.
من حرام ايوه الفلوس دي جايه لي ان انا هاخد نصيب اختي من الميراث مم.
عينك على المركزيه مش عايز بتاعتك الدنيا دي كلها عينك على المركزيه بتاعتك مم.
جايه من حرام الله الغني جميل الله الغني يبقى اذا في مركزيه انا المركزيه بتاعتي عيني على الاخره من كانت الاخره همه نعم خدت بالك مم.
طالما دي المركزيه بتاعتي يبقى خد بالك بقى ان ما ياتيك من الدنيا اذا كان هيضر بهذه المركزيه مم.
ابعد عنه طب اذا كان هذا الذي ياتيك من الدنيا هيضر بهذه المركزيه انا النهارده شيخ مم.
وجايه لي النهارده فتوى معينه ان انا مثلا استبيح دم حد ان انا في يوم من الايام آه، آه، آه، ابيح للناس فلوس تحل ربويه حرام ايوه امم احل حرام احرم حلال مم.
انا النهارده انا جايه للفتوى دي مركزيتي دايما فين في الاخره في الاخره في ناس مركزيتها دنيا امم لما كانت مركزيتها دنيا فهي نست تماما الاخره والمركزيه بتاعتها دايما الدنيا فلا باس ابدا ان انا احرم الحلال أحر أح- احل الحرام نعم.
احرم الحلال مقابل ان انا دايما ابقى محافظ على هذه الدنيا فكانت النتيجه الدنيا بعد ما كان الطريق كده الدنيا خدتني وخلت الطريق معايا كده مم.
فزاغ الانسان عن الطريق مم.
جاء آمين يا للنبي رب.
صلى الله عليه وسلم مال من البحرين نعم مم.
فلما سمع الأنصار بمقدم هذا المال مم.
أتوا إليه وتعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
بقى النبي صلى الله عليه وسلم خارج من المسجد فيجي واحد يقول له ازيك يا رسول الله عامل ايه يا رسول الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عرف بقى آه.
ما هو بيتعرض ليه عشان ايه عسل- ما تنسانيش اه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الله ضحك عليه وسلم.
قال صلى الله عليه وسلم لعلكم سمعتم بالمال الذي أتى من البحرين مم.
والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا أنا خايف إن الدنيا تض... أنا مش خايف الله.
عليكم الفقر مم.
ولكن خايف في الحقيقة إن الدنيا تتبسط عليكم مم.
قال صلى الله عليه الله وسلم, عليه وسلم.
فتنافسوها كما تنافسوها قال صلى الله عليه وسلم ولكن والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا حتى لا يزيغ بص اللي جايه دي نعم.
حتى لا يزيغ هو ده بقى زيغ النفس عن الطريق مم.
حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي
الله اكبر اللي خلى الإنسان زاغ عن الطريق وحاد عن الطريق كان السبب في ذلك دنيا, دنيا.
علماء بني إسرائيل مم.
علماء بني إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى وضح لينا إن هم ما زاغوا عن الطريق ما حادوا عن الطريق إلا بسبب هذه الدنيا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليه ليشتروا ليشتروا به ثمنا ثمناً قليلا قليلاً.
يبقى المركزية مم.
كانت الدنيا ودي كلمة سر النهاردة مركزيتهم كانت الدنيا مم.
ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك الذين اشتروا الحياه الحياة الدنيا بالإيه؟
بالاخره بالآخرة كانت فلا مركزية الدنيا يا فلما الله.
كانت المركزية الدنيا مم.
احنا فوجئنا ان هو حاد كده عن الطريق نعم وهي دي المشكلة الأساسية مم.
فالنقطة الأولانية كان توحيد الطريق بالظبط والسير النقطة إلى الأولانية الله.
حدد طريقك آه.
وحدد المركزية بتاعتك فمركزيتك الآخرة ماشي.
يوم ما تحس إن الدنيا بدأت تحولك عن مركزية الآخرة وتزيغ بيك عن طريق هذه المركزية آه.
يبقى لازم تراجع نفسك إن الدنيا هنا موطن خطر بالنسبة للإنسان بتتنازل كنت بتصلي خمس فروض بأربعة بالظبط.
وبقوا ثلاثة كنت بتصوم بطلت تصوم كنت بتطلع زكاة الزكاة قلت شوية لا وكنت زمان باخد الطلبه واقول لهم وقت الدرس وقت الدرس اقول للطلبه آه.
احنا هننزل نصلي في المسجد مم.
دلوقتي من كتر الدروس انا ما عدتش بنزل آه.
المسجد اصلا أيوة فبدأ يزيغ خلاص.
أصلاً.
يزيغ سلم يا رب واخد ماشي.
بالك فدي الجزئيه الاولانيه مم.
طب والجزئيه الثانيه أيوة ان تكون دايما المركزيه عندك مبادئك اللي انت بتستقيها من قران وسنه نعم مم.
لما الدنيا في يوم من الايام تحولك عن هذه المركزيه مركزيه المبادئ والقيم مم.
يبقى اعرف على طول ان انت هنا على خطر هو المسلم ال- ال- العادي عنده مبادئ وقيم وأشياء احترامية كده بيحترم بها نفسه طبعا طبعا القران كله قيم كله قيم صور في القرآن كلها ما نزلت إلا من أجل القيم قيم بس ومبادئ كده الله سواء القيم أيوة.
دي في التعامل مم.
مع الله أو القيم دي في التعامل مع الناس مم.
واللي يتدبر في القرآن هيجد أن القرآن كله مم.
القرآن كله نعم عبارة عن مجموعة من المبادئ اللي أنت تمشي عليها
مم.
جميل كده مبدأ مثلا من المبادئ اللي احنا بنؤمن بيه آه.
أن الجهاد للأمم عز لما يكون عندها جيوش قوية ده عز لها طبعا من المبادئ اللي احنا عايشين بيها ان الصدقة دي ان ربنا بيخلف علينا صدقة طبعا.
وان انا لما مم.
انفق ربنا ينفق عليا وان ان انا لما اتصدق ان ربنا سبحانه وتعالى بيبارك ليا في صحتي وفي مالي وفي اولادي دي قيم احنا مؤمنين بيها نعم في بعض الاوقات القيم دي اللي احنا مؤمنين بيها دي بتيجي الدنيا تكسر لنا المبادئ دي مم.
وبتغير لنا المبادئ دي أيوة مثال مم.
على ذلك آه.
مثلا آه، انا زمان فتحت مشروع وكان عندي آه، المحل بتاعي وانا امين مع الناس والكلام ده مم.
فلما الدنيا ضاقت شويه وبقى عندي كهرباء زياده وبقى عندي ميه زياده وبقى عندي ضرايب زياده معلش بعد ما كان باشمهندس علي بيجي اقول له والله ال- ال- ال- التفاح ده جاي لي ب 20 انا ببيعه ب 22 مم.
النهارده انا بقيت بكذب وبقيت بغش أيوة.
وبقيت اخادع الناس وبقيت بكذب وبحلف ايمان كاذبه فاجره وبدات المبادئ عندي تتغير بعد ما كنت التاجر الامين بقيت التاجر الخايب الخاين حد كان بيقول لي انا هعمل مشروع واقبل على الله سبحانه وتعالى وانا من البدايه انا اتاجر مع الله سبحانه وتعالى 10% من كل ربح في التجاره انا هطلعه لله سبحانه وتعالى هو دلوقتي يقول لي لا انا طلعت 10% انا هخسر مم. أيوة خدت بالك مم.
انا لو طلعت 10% هخسر ده اللي احنا بنقولها يا مولانا لناس كتير قوي ان نقول له ايه انت مالك اتغيرت ليه كده والله هي كده مم.
هي كده ف- فالنبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه قال وسلم.
ياتي على الناس زمان قلوبهم قلوب الاعاجم مم.
فالصحابه ما فهموش الكلمه أيوة.
قالوا يا رسول الله وما قلوب الاعاجم مم.
قال حب الدنيا سنتهم
مم.
سنتهم مش القران ولا سن... السنه هنا بمعنى الطريقه نعم سنتهم مش القران ولا سنتهم السنه حب الدنيا إيه؟
حب الدنيا بقى هو الاساس مم. اللي جيب دنيا انا معاه يرون الجهاد مغرمه يرون الجهاد ضررا ضررة نعم والنفقة أو صدقة مغرمة ده القيم اتغيرت ايوه المبادئ مم.
اتغيرت.
تماما الله مم.
ايه ده هو ايه اللي بيحصل آه.
اه آه، النهاردة كان بيقول لي انا كنت بطلع الزكاة كل كل رمضان دلوقتي يقول لي لا ده انا ممكن ادخلها في تجارة اول رمضان مم.
وابقى اطلعها في اخر رمضان اكون كسبت وفي الاخر ما يطلعهاش مم. ايوه المبادئ بتاعتك والقيم راحت فين معلش يا شيخ انا بحب اتطرق للواقع كتير البنت الطالبه اللي كانت كسوفه وكانت على قدر كبير من الحياء دخلت الجامعه والدنيا خدتها وبقى لها صحبات و- وصداقات مع الناس لقينا المكياج ولقينا الميك اب ولقينا الشغل وخلاص كده فين الحياء اللي احنا كنا فيه من سنه واحده ده مبدا اتغير اتغير تماما ايوه اتغير تماما مم.
هو كان زمان محافظ على دروس العلم ويقول لي درس العلم ده بالنسبة لي هو روحي وحياتي وكل حاجة عندي أنا عمري ما غيره أبدا يقول لي النهاردة أنا ممكن الساعة اللي بحضرها الدرس بحضر فيها الدرس أنا كنت ممكن إيه أشتغل أعمل فيها.
فيها أي مصلحة كده أطلع فيها بمبلغ
ايوه صدقني مم.
بدأت الدنيا هنا تغير القيم وتغير المبادئ فيوم لما بيكون عندك مركزية اسمها مركزية القيم والمبادئ وانت نعم.
بدأت تحيد عنها مم.
بدأت تحيد عنها مم.
فإن الإنسان يراجع نفسه ان دلوقتي مم.
انت معرض لفتنة طب الأمر الثالث الثالث
الأمر الثالث إذا كانت الدنيا ملهية مم.
يعني إيه الدنيا ملهية آه، عارف قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ولكن وسلم.
أخشى أن تبسط عليكم الدنيا بص اللي جايه دي اه فتلهيكم مم.
كما ألهتهم في ناس ربنا سبحانه وتعالى زمان ادالهم الدنيا وبسطت عليهم الدنيا ايوه فكان المفترض ان الدنيا دي تسخر لله نعم.
النبي قال في الحديث كده مم. صلى الله إن عليه وسلم.
أنزلنا المال قال مم.
الله عز وجل إن أنزلنا المال نعم.
لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أنت متخيل المعنى ده ربنا بيقول أنا جعلت الدنيا دي أصلا مم.
علشان تستعين بها على إيه على طاعتي طاعتي صلاه وزكاه خدت بالك مم.
إن أنزلنا المال مم.
لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة نعم طيب المفترض ان الدنيا نزلت لينا علشان كده المفترض ان ربنا يرزقنا عربية كويسة علشان لما اه، اه، خطب الجمعة حواليا في المساجد مش كويسة اه، اطلع بالعربية المكان كوي- فيه امام كويس
مم.
اه، ربنا سبحانه وتعالى اداني المال علشان اه، انفق بيه على الفقراء والمساكين ايوه فاحنا فوجئنا النهاردة ان ربنا سبحانه وتعالى بيديله الدنيا فهذه الدنيا الهته عن ربي وشغلته عن ربي بل شغلته عن الاخره مم. ده اللي بيتعامل معاه غلط ده للأسف لما الدنيا تكون سبب لضياعه ايوه لما تكون الدنيا تقول له كده لما يبدأ مؤشر خطأ يقول له خد بالك مم.
انت ماشي غلط آه.
يوم ما الدنيا بدأت تلهيك أصلا عن الغاية التي من أجلها خلقت الدنيا مم. يعني العربيه اصبحت خطر هي مولانا العربية هنا أصبحت خطر ده, ده من شويه كانت كويسه لو ان حاجه زي ما بتقولها الوقت اللي بيساعد بها المرضى وبينقل بها ويصل بها رحمه وبيصلي يروح اماكن يصلي فيها ده خلاص العربيه دي حاجه جميله يا يا ريت بالظبط.
يكون عندي عربيه واثنين هنا العربية والاثنين والثلاثة والعشرة بقوا عندك في ميزانك بقت الله الدنيا أكبر.
دي آه.
اللي النبي قال فيها أصلح لي دنياي التي فيها معاشي مم.
خدت أيوة.
بالك الناس اللي عايزه تركب عربيات الورقه والقلم جنبك واكتب المعلومه وركز فيها علشان نحرص على ايه علشان نحرص فعلا هدفنا النهارده ازاي نتعامل مع الدنيا الحيره اللي احنا بدأناها في اول البرنامج الحمد لله بتتحل بتتحل وبتتفك قدامنا كده جميل.
خدنا ثلاث محاور يا جميل مولانا آه، آه، آه، كان عندي زمان أرض اه الارض دي انا كان هو يا دوبك سهمين ثلاثه كده وانا بتاجر في الاراضي وعايز ازود وعايز اعمل ايه والكلام ده مم.
وكنت الصاله في وقتها مم.
لا دلوقتي لما زادت الاراضي وزاد الزباين وبدات ابيع وبدات اشتري انا بيعدي عليا ظهر وعصر ومغرب وعشاء وانا لسه ما صليتش ومعلش انا مضطر اروح انام بدري علشان انا فعلا صعب عليا جدا ان انا اصليهم دلوقتي هنا نقول له حذر بقى في لمبه خد حمراء، بالك بقى هنا الدنيا هنا بقى الدنيا دلوقتي- بدات تلهي اهي خد بالك لمبه جميل.
الانذار بدات تشتغل مم.
طب والامر الرابع نعم ان مع ال- ال- اللهو ده تبعد بقى مم.
خلاص هو شوف هي مراحل أيوة.
بدات تشغله ايوه يعني بدات فعلا تشغله مم.
طب بعد ما بدات تشغله بدات تاخده كده من ايديه انت كنت قريب هنا من ربنا لا تعالى انا عايزاك وتبدا الدنيا تاخد الانسان مش هقول لك بدا ينحرف عن الطريق لا ده بدا يبعد ده بدا يبعد تماما بقى عن الطريق وانا دايما كنت بضرب لها مثال برسم بياني ايوه النقطة ادي الرسم البيان اهو مش مم.
كنا بنرسمها كده عمود كده رأسي عمو- وأفقي.
رأسي وافقي نعم.
هي بدأت في نقطة الالتقاء ما بين العمود الرأسي والافقي ايوه
هو هنا اهو مظبوط طب لما زاغ بنسبة درجة ر- درجة واحدة بس مم.
درجة واحدة بس كانت سنه هنا صغيره هنا زاغ هنا بدأ يبقى فيه زاغ ايوه خدت بالك مم.
بدأت تلهيه فهو بدأ يبعد يبعد تخيل بقى احنا بدأنا نطلع اهو أيوة.
يبعد, آه.
يبعد يبعد يبعد يبعد هنا هو مشغول هو مش شايف ان هو بيبعد مم.
لدرجة يفاجأ بعد فترة طويلة ان هو بقى خالص بعيد في منطقة- تماما في منطقة تانية بعيدة خالص خالص خالص مم.
فبعد ما شغلته عمته هو مش واخد باله ان هو بعيد تماما عن الطريق بعد ما كان ما بيحضرش الدرس اصبح يقول ايه يا عم درس ايه بس ومشايخ ايه وكلام من ده خلينا في مصالحنا ودي المشكلة مم.
ودي المشكلة قال النبي صلى الله, الله عليه عليه وسلم وسلم.
اقتربت الساعة
نعم ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا لا حول ولا قوه اللي هو المنحنى اللي خلاص اللي حضرتك خلاص بتقول ده, ده, عليه ده الدنيا كده راحت بقى خالص عارف انا كنت دايما بشبهها بايه بشبهها دايما بقصه بلعام بن بعوراء مم.
بلعام بن عوراء ادي الرسم البياني بتاعنا هو هنا في النقطه دي نعم مم.
خدت بالك نعم.
اول ما راح عند ملك الجبارين بدا ملك الجبارين يعرض عليه الدنيا فبدا ايه ياخد ي- يزيغ بدا نعم.
ايه حتى لا يزيغ قلب احدكم ايه إزاغة فهو بدأ هنا الزيغ ايوه ايوه عشان الناس تاخد بالها من المراحل أنا ليه قلت كذا وكذا وك... شوف بدأ هنا الزيغ أهو مم.
فلما بدأ الزيغ هنا بدأ ينشغل بها أكتر مم.
فبدأ ينحرف ينحرف ينحرف ينحرف ولا يفاجئ إلا وجد نفسه في منطقة تانية خالص ملك سبحان الجبارين الله.
بيقول له يا بالعام أتاك الله دعوة مستجابة شوف ملك الجبارين بيقول مم.
له أتاك الله دعوة مستجابة فادع على موسى ومن معه مم.
قال له لا ده موسى ده نبي وانا لو دعيت عليه آه، آه، آه، الدعوه دي ترد عليا فطلع صندوق فلوس تاني وقال له طب والفلوس دي قال له لا انا هقول لك بقى استنى آه.
انا قرات في التوراه ان الزنا اذا انتشر في امه فشى فيهم الطاعون واهلكهم الله جملوا نساءكم لا حول ولا قوة وارسلوهم إلا على بالله.
موسى ومن معه فيفشوا فيهم الزنا فيهلكهم الله وتنجو انتم شفتوا المنحنى راح فين حول ولا قوة إلا بالله.
شفتوا المنحنى راح يا فين الله.
شفتوا الهبوط راح فين انا ت- ايه طب ده انا تذكرت نموذج وكنت هفكر حضرتك بيه وبعدين بس مش هيجي حاجه جنب النموذج ده اللي هو قول الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن وده نموذج اه وده بس- نموذج بس لك ان تتخيل ان المساله بدات تروح فين مم. بتبعد المسألة قوي قوي بدأت قوي تروح قوي مولانا فين؟
بتبعد قوي و- ونسال الله السلامه آمين يا وشوف رب.
شوف النص آمين.
النبوي النص النبوي كده تحس ان هو عليه نور نعم اقتربت الساعه فالمفترض اقتراب الساعه ده يخلينا ايه يخلينا نجري على ربنا اجري مم.
ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصه ولا من الله الا بعدا هو عمال يجري كده يا ابني خد بالك انت بتبعد جدا ده راكب ده راكب قطر غلط لا ده صاروخ راكب صاروخ بس راكب سكة صاروخ تانية.
ولا يزدادون من الله عز وجل إلا بعدا سلم.
فيوم ما يحس الإنسان فعلا أنه بدأ يزيغ بدأ يبقى فيه انحراف عن الطريق نقطة اهو نعم.
بدأ ينحرف وبدأ ينشغل وبدأ والعياذ بالله هنا خلاص بقى بدأ يبعد احنا محتاجين نقول له خد بالك الدنيا هنا بالنسبة لك وحشة الدنيا هنا بالنسبة لك خطر كبير مم. نعم وبدأت النفس هنا تتغير والله العظيم يا باشمهندس علي مم.
بدأت النفس هنا تتغير بدأت النفس كان زمان يجي للشيخ وهو منكسر و- و- و- وضعيف كده و- وشيخنا وحبيبنا وسيدنا وتاج راسنا و- و- وبعد فترة لما ربنا سبحانه وتعالى بدأ يفتح عليه شوية في العلم كده لما ربنا سبحانه وتعالى بدأ يمن عليه وبدأ كده ي- يشم نفسه مم.
الشيخ فلان المبتدع والشيخ فلان مش عارف ده بدأ ينحرف ينجرف هي الحاجات دي حب دنيا حب دنيا حب ظهور الشيخ حب فلان دنيا.
والشيخ فلان وحاجات زي كده ما هو ما قالش الشيخ آه.
فلان والشيخ فلان غير لانه عايز يسقط هو لا عشان افضل انا
الله اكبر انا اللي افضل موجود ايوه او نسأل الله يرضي جم- سبحانه او يرضي وتعالى جمهور او يعمل حاجه السلام.
لو كان امين لكان ذهب للشيخ وكلمه بالراحه لو له حاجه على الشيخ كان ر- راح له كلمه بالراحه ونصحه في الله بالظبط انما ده بقى انا افضحه مش انصحه بالظبط سلم يا رب
طب امتى كمان الدنيا تنور بالنسبه لنا نقول إن احنا هنا بدانا في خطر ها شوف احنا بدانا بمرحله الزيغ نعم ماشي وبدانا بعد كده القيم تتغير مم.
وبعد كده الدنيا بدات تلهيه وتشغله التلهي نعم بعد كده حس ان هو بدا يبعد مم.
عارف بيوصل لمرحله انه أيوة.
ممكن يعمل فيها ايه مم.
ممكن يصل لمرحلة النهاردة انه علشان يفضل مكمل في الدنيا يبيع اغلى ما يملك يبيع دينه لا حول ولا قوه الا بالله انت متخيل احنا رايحين فين م... آه، نسأل الله السلامة متخيل هو رايح فين يا رب يا نسأل رب.
الله ان يثبتنا على آمين الطريق يا رب ده هو العالمين.
النهاردة بدأ ينتقل من مرحلة انه بعد ما كان الدين ده بالنسبة له كل ده حاجة مش بيبيع مبادئ لا من مش مبادئ بقى شويه خلاص في ال- في المحور الثاني كان لا بيبيع لا لا مبادئ احنا احنا هو واخد صاروخ كده وبينطلق لأقصى الشمال وهيبيع الدين المرة دي هو ممكن يبيع الدين سلم يا رب وده نص كلام سيد المرسلين أيوة، فين؟
عليه أفضل الصلاة والتسليم لما صلى قال الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل
يا الله يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل انا كنت بقف عند البدايه كده يصبح مسلم ده كان مصلي معانا الظهر ويمسي كافرا جه في العشاء بالليل خلاص هو كافر بالله سبحانه وتعالى وكنت فعلا اقف عند الحديث ده يعني عاوز اوصل للسر اللي حضرتك بتقول فيه الوقت اللي هو ايه يبيع دينه بدنيا وخد بالك النبي قال بعرض من الدنيا قليل العرض اصلا شيء قليل م- نعم وهو شيء مش ثابت مم.
ده شيء عارض العرض ده حاجه في اللغه فح... اه لا، لا.
حاجه صغيره بسيطه عدت عليه كده مم.
مش حاجه ثابته ايوه
يبيعها وما عنديش اي مشكله ابدا ان انا ابيع ديني بسبب ده ابيع ديني بس هاتوا لي تأشيرة ل- ل- ل- لإيطاليا ومش مشكلة أبيع خمرة أبيع أبيع خنزير ما عنديش مشكلة أنا ما عنديش مشكلة بالله انا ما عنديش مشكله هاتوا لي بس تاشيره كده اطلع بيها اوروبا آه.
وان شاء الله يا رب امسح لهم جزامهم هناك بس هناك في العقد كده ما عندناش حاجه اسمها صلاه جمعه موافق موافق ما عندناش حاجه اسمها آه، آه، اظهار دين او شعائر دين موافق موافق
انا اهم حاجه عندي مم.
التاشيره تيجي عشان لا حول ولا الفلوس قوة إلا بالله سلم يا رب والله سلم يا رب انا جالي شاب كان الشاب ده كان حامل كتاب الله عز وجل سبحان الله.
وسافر مم.
وسافر وبدات مساله الانحرافات مم.
بداوا يتتبعوه آه، بيع خنزير ما عندناش مشكله بيع خمر ما عندناش مشكله مش عارف والعياذ بالله ما عندناش مشكله لحد ما وصل لمرحله والعياذ بالله انه كان نسال الله سبحانه وتعالى السلامه آمين يا انه رب، كان آمين.
بيساعد في تصوير افلام اباحيه لا حول ولا قوة إلا بالله انت متخيل يا ابني ليه علشان العرض اللي من الدنيا قليل
مم.
هو باع كل مم.
حاجه وهو عنده إيه- هو امكانيه الشيخ ان ربما الناس تنزعج ايه ان هو وصل لمرحلة سيئة جدا ان عنده استعداد او اصبح يصور مقاطع اباحية إيه ما هو تصوير مقطع اباحي ده حاجة خفيفة جدا جنب انه يترك الصلاة مثلا
يعني ما ما تستكبرهاش أبداً إنه قال يترك الصلاة يقول انا اروح أس- أعمل, اعمل آه، امسح آه، حذاء كافر ومش مهم عندي انا اترك ديني وانا خارج انا اتنازل عن الجنسية وعن الديانة وانا ماشي بس اعدي بنسمعها كده بالظبط بالظبط لا حول ولا المشكلة.
قوة الا بالله بدأ يبيع كل حاجة ايوه أنا هقول لك حاجة مم.
إحنا ما بنشوفش تاجر بلاش صاحبنا ده إحنا ما بنشوفش تاجر يسمع الأذان والله العظيم يا باشمهندس علي يسمع الأذان مم.
يسمع الأذان ويفضل فاتح محله علشان يقول لك أصل أنا لو قفلت المحل الناس الزباين هتروح عند المحل اللي جنبي باين بنسمعهاش.
على طول. ده في الشارع بتاعنا في قالت الشارع هذا وتحته بيع مم.
للدي- للدين مم.
عشان الدنيا صح و- والتاكسي والمواصلات وكح- وكده الدنيا ماشيه خالص طب أنا هقول لك موقف عجيب جدا مم.
المسجد اللي عند البيت عندنا مم.
الباب بتاعه في القبلة في جهة مم.
القبلة أي- ايوه ماشي مم.
كده والله العظيم والله العظيم عربية قدام المسجد مم.
عربية قدام المسجد وواحد سمكري بي- بيصلح فيها حاجة او بيعمل فيها حاجة او بيدهن فيها حاجة ايوه خدت بالك وعايز مية عايز مية عشان العربية او كان عايز حاجة يعني مم.
والله العظيم كنا نصلي صلاة العصر دخل المسجد ما هو داخل قدامنا ايوه داخل المسجد على الحمامات مال جركن المية وخرج من المسجد واحنا بنصلي والامام بيقول الله اكبر وخد المية وطلع بره قدام باب المسجد انت وانت واقف في المسجد في الصف الاول شايفه وشغال في سلم يا العربية رب. سلم يا رب هو ده مش شايف الا الدنيا يا مولانا شوف انت متخيل مم.
آه، آه، يا شيخ علي انت متخيل يعني ايه انا مش بقول لك هو هو واقع قاعد بره فسمع الاذان او سمع الصلاه مم.
لا ده دخل.
ده دخل الجامع ودخل مكان الوضوء دخل اللي ممكن يتوضا ودخل فيه.
مكان الوضوء وخد الميه مم.
وطلع قدام المسجد يكمل.
قدام باب المسجد يكمل لا حول ولا قوه الا بالله ده مش بيع الدنيا مم. ده النهارده بعيد.
اللي بيع الدين عفوا آه.
النهارده احنا ما عندناش ناس علشان يحافظ على كرسي مم.
او يحافظ على منصب معين هو ممكن يعمل اي شيء حتى ولو كان سيؤدي الامر له انه يفتي بفتوى يغير بها معالم الدين هو اللي طالع بيقول ان ان الربا حرام اللي طالع يقول ان القرض الربوي حلال ده ما باعش د- دنيته علشان الدين العجيب والله ان له مقطع فيديو قديم كان بيقول حالات اللي اللي طالع يقول لا يعني انا اعرف حد وكنت عملت عليه مقطع قبل كده مم.
طالع يقول لا الاصل في ال- في ال- في ال- في ال- في المواريث ان الولد يتساوى مع البنت سلم يا رب والمقطع القديم بتاعه يقول لا ده دي حدود ما ينفعش يقرب منها اصلا والحكمه كلها في سبحان الله.
حكمه الله البالغه والعدل الكامل في في حكم الله سبحانه وتعالى بعد اليس هذا بعد أليس هذا باع دينه بعرض من الدنيا قليل عايز يبقى شيخ أزهر ولا عايز يبقى منصب في أيوة.
جامعة الأزهر النهاردة ممكن أبيع أيوة.
ديني فتوى مم.
أليس هذا من باب بيع الدنيا بيع الدين مم.
بعرض من الدنيا قليل عرض من الدنيا قليل يا باشمهندس علي بص الدنيا كلها بما فيها مم.
شوف الدنيا كلها بما فيها من ذهب وفلوس وأراضي وعقارات ونساء وجمال و... شوف كل ده مم.
قال النبي صلى الله عليه صح.
وسلم الدنيا جعلها الله قليل ولم يبق من هذا القليل مم.
إلا القليل يعني الله الدنيا أكبر، كلها إلا اللي بيقولوا بالله.
كام مليون سنة دي مم.
كلها قليلة أيوة.
واللي اتبقى من القليل ده ايه قليل قليل ومع ذلك هو بيروح على عرض اقل من القليل اللي هو قليل من دنيا قليله الله أكبر ويشغله متخيل وبقى يبعدوا عن ربنا ويشغلوا عن ربنا ويطلع يدافع يطلع يدافع كان زمان والله يا باشمهندس علي نعم.
كان زمان بيقول ان السلام على المرأة حرام ولا يجوز ده قول الائمه قول إلا الاربعه النهارده علشان بعد ما عمل الدوجلاس وراح عمل مش عارف ايه جايبين له في مقطع بقى عشان يقول لهم انا الداعيه بقى الفرفوش والداعيه الفرفوش رزق مم.
خدت بالك جاي بقى في مقطع مع نساء وعاريات ومش مسلمات ونص اجسادهم عاريات ورايح يسلم عليهم وكل سنه سلم وانتم يا طيبين رب. أيوة ايه ده
مم. فين الدين يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل هو على فكره وبعضهم بيدور على الدين على فكره اوعى تظن ان هو ما بيدورش على الدين ده هو بيدور على الدين مم.
بس خد بالك ليه أيوة علشان يكون الدين ده تكأة لدنيته يعني عفوا وأسأل الله أن يسامحني في يا رب.
هذا التشبيه سلم يا رب.
هو بيتخذ الدين ده هو عبارة عن درجة سلم يدوس عليها علشان يطلع لدنيته
لا حول ولا قوة إلا بالله في ناس كده.
أيوة قال رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم.
من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريده إلا ليصيب به دنيا ده هو علم العلم ده يبتغى به وجه الله هو راح نعم.
بيدور عليه علشان يطلع من خلال العلم ده رخصة معينة مش رخصة بقى زل العالم
مم.
الشيخ ده جايبينه و- واحد بيشرب خمره يا شيخ الخمره ومش الخمره والمشايخ المتشددين السلفيين دول بيقولوا ان الخمره حرام انت رايك ايه يا شيخ فيروح يدور بالعلم والله عالم يا اخوانا الراجل ده عالم كبير سلم يا رب ولكن للاسف سلم يا رب.
للاسف مم.
راح بقى ايه يدور على زلات العلماء اللي كان العلماء بيقولوا من تتبع زلات العلماء تزندق وهو وصل لهذا الحال نسال الله السلامه راح بدا يعمل ايه يدور في المذهب الحنبلي مفيش فيه حاجه الشافعي مفيش فيه حاجه المالكي مفيش فيه حاجه طب الاحناف قالوا الاحناف ان الخمره كانت مصنوع تكون من العنب بس ما عدا ذلك ليست بخمر هي دي ويروح للراجل اللي بيحب للخمره اللي بيشرب الخمره تاج الخمره ده ويقوم قايل له ايه احنا وجدنا في العلم اللي يبتغى به وجه الله مم.
ان ممكن نلاقي لك رخصه انك تشرب خمره
لا حول ولا ليصيب قوة به إلا عرض بالله.
من لا الدنيا.
حول ولا قوة ليصيب إلا به بالله.
دنيا نسال الله دنيا، سبحانه أيوة.
وتعالى لو السلامه هن هنشوف لك فتوى هنشوف لك سكة اه هنشوف لك لها اه حل هنشوف لك حل كده بس انت آه.
ايه خد بالك مني يعني هنشوف لك حل ده غرض الدنيا دنيا غرض طلب الدنيا.
العلم اللي ربنا ي- ي- يعني يبتغى به وجه الله مم.
طلب عشان علشان الدنيا طب وبعد كده وبعد هو كده لسه في بعد كده اه طبعا الراجل بعد ايده اه خلاص.
طبعا اه طبعا ده يعني- لا لسه خد بالك من حاجه وبص كل اللي احنا بنتكلم ده فيه لما تكون المساله متعلقه بحقوق الله كل دي حقوق ربنا بدات تنهار الحقوق دي بتاعت ربنا عنده علشان هو هو مركزيته الدنيا مم.
في بقى حاجه اخرى أيوة الا وهي ان المساله تنتقل بقى من حقوق ربنا سبحانه وتعالى لحقوق الخلق لحقوق الناس سلم يا رب مم.
قال النبي صلى الله, صلى عليه الله عليه وسلم وسلم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا بص فتنافسوها كما تنافسوها
مم.
فتهلككم كما أهلكتهم بدأ المرة دي يكون في تظالم التنافس على فكرة كلمة تنافس اه أغلبها في اللغة العربية مم.
أغلبها في اللغة العربية هو التنافس غير صحيح م- مم. من المنافسة المصارعة بالظبط مم.
فهو هنا بدأ يعمل ايه بدأ النهاردة علشان أ- أ- اجيب عربية كويسة انا ما عنديش مشكلة ان انا اجحد اختي حقها في الارض ده اهي واقول لها الارض دي عشان اختي ما تعرفش الارض دي تسوى مثلا 3000 جنيه انت عشان اختي انا بحالك ب 4000 جنيه والارض دي ثمنها 50000 جنيه لا حول ولا قوة إلا بالله علشان مم.
الدنيا فبدأ يعمل ايه مم.
ياخد اللي في جيب غيره التظالم ده احنا ما شفناش انا والله احد جيراني مش حد مم.
غريب راح بيكلم اخوه الكبير اللي هو العمده مم.
احنا عايزين ندي لاخواتنا البنات حقهم من الارض قال لي طلع الطلنجه ضربني اربع طلقات في رجلي
عشان نطلب حقه حق اخواته سلم يا حق رب.
اخواته البنات مم.
الكلام ده مرفوض تخيلوا كم من الناس اللي اتظلمت بسبب السعي ورا الدنيا انا هقول لك حاجه مم.
انا مش ممكن في يوم من الايام ان انا وانا في الشغل يكون معايا واحد عايز يتزلف للمدير فيتزلف للمدير عن طريق ايذائي انا كتير كتير سبحان الله ده بيحصل في واقع الشغل والعمل قد ايه ايوه مم.
ده بيحصل في واقع انا كنت بحضر دوره من الدورات الدوره دي كانت آه، في كيفيه اداره المشروعات علشان المشروعات الدعويه نديرها ازاي مم.
فاحد ال- ال- ال- المحاضرين كان بي- وهو بيدينا الدوره بيقول تخيلوا مثلا ان الدنيا ولازم تفكر وتشوف المنافسين بيع- معاك إز- هتتعامل معاهم ازاي وازاي تتفرج في المكان فضرب لنا مثال قد ايه ان ال- ال- ال- ان الامر ده كان ذكاء جدا وهي دي الدنيا المثال كان ايه بقى اه ان في مطعم في قريه في بلد من البلاد في مدينه من المدن مم.
المطعم ده كان هو آه، آه، آه، عنده آه، فرع ويعني فرع واثنين وثلاثه ماشي
وكانت كل الناس النهارده بتروح على الثلاث فروع دول تاكل في الثلاث فروع مم.
دول فالمجموع بتاع البلد كلها رايح هنا مم. عند التالت فجت شركه ثالثه مم.
ثانيه منافسه له أيوة.
جايه تفتح فرع في المدينه دي مم.
شوف التفكير طيب أيوة.
انت علشان تتعامل مع الفرع ده هتعمل ايه ما هو الفرع ده هياخد من زباينك مم.
تعمل ايه علشان تحافظ على زباينك وتحافظ على دنيتك وتحافظ على ارباحك هو بيقول كده مم.
نعمل ايه فانا قلت له مثلا يعمل عروض على السلع آه، ماشي يرخص حاضر.
شويه ماشي فقال لي لو عمل عروض هيفضل يعمل عروض طول عمره مم.
قلت له يرخص السلع شويه قال هيفضل يرخص طول عمره فقلت له طب يزيد جوده شويه مم.
آه، الشركه الثانيه اجود مم.
قلت له طب يعمل ايه قال شوفوا بقى اتفرجوا إيه إيه إيه يعني ازاي فكروا والاتش ار فكرت ازاي ومش عارف شركه ايه حصل ايه ومش عارف مين عمل ايه ووصلوا في النهايه لفكره رهيبه جدا ايه الفكره بقى المطعم ده امكانياته يشيل مثلا 30 فرد مم.
ماشي هنا 30 وهنا 30 وهنا 30 يبقى 90.
وهو 30 مم.
يبقى دول ال 120 اللي كانوا رايحين النهارده ماشي ده هيفتح 1 يناير ماشي ماشي كده مم.
يوم 30 يناير الثلاث فروع قالوا احنا 30 هنغلق ديسمبر 30 ديسمبر آه.
احنا هنغلق الثلاث فروع للتحسينات فال 120 واحد راحوا فين للمحل فال 120 واحد هو كان عامل حسابه على 30 واحد بس امكانيات 30 واحد بس فلقى ال 120 واحد راحوا فبالتالي الناس ما لقتش خدمه كويسه الناس ما لقتش جوده كويسه الناس كان حصل اضطراب جوه المكان فكانت النتيجه كان الانطباع الاول يوم الانفتاح ان المطعم ده ايه من غير كفء غير كفء مم.
فكانت النتيجه ان الناس كلها اتكلمت ان المطعم ده غير كفء فرجعوا للثلاثه والمطعم ده قفل وفضل محافظ على زبونه ومحافظ على ارباحه ومحافظ على دنيته ومحافظ على دريوزه ده بيتقدم للطلبه ان هو ده الذكاء في, في اداره الاعمال
غرق اخوه غرق آه.
التاني خسر الناس اموالها تنافس طمع في الدنيا وده النجاح ابو حنيفه كان بعد ما بيبيع النهارده باع 3 4 حتت كسب كوت يومه مم.
قفل محله وقول يلا يا جماعه روحوا على اخواننا عشان اخواننا ما عندهمش ما اشت- ما باعوش من الصبح الله اكبر فهنا الدنيا ادت للتظالم مم.
هنا الدنيا ادت للتظالم نعم التظالم ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى عنه مم.
فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم اللي النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه قال والله وسلم.
يعني النبي كان يقول اتقوا الشح فإنه إيه اتقوا الظلم فإنه أهلك من كان قبلكم واتقوا الشح مم.
خدت بالك نعم.
الشح ده اللي حملهم الشح بالدنيا بتاعتهم اللي حملهم على أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا أعراضهم سلم يا رب الدنيا جت فإحنا مم.
بدأنا نقطع في بعض مم.
بدأنا نقطع في بعض لا حول ولا إيه قوه ده؟
الا بالله ايه ده آه، فبدأت آه، تبقى في آه، عندنا علشان الدنيا بدأ يبقى في مظالم بدأ يبقى في قطيعة للأرحام قال الله سبحانه فهل عسيتم إن توليتم
نعم بقوا ولاة مم.
الدنيا اتفتحت يعني توليتم هنا أصبحتم ولاة على الناس و- نعم فبقى بقى مشهور وبقى كذا وكذا مم.
أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم كنت بخطب خطبة جمعة في سنة من السنين كان الكلام ده وأنا في الجيش تقريبا سنة 2003 2004 مم.
ف وانا بخطب كانت خطبه عن بين الوالدين ولقيت واحد قاعد بقى لابس بدله شيك وحاجه كده قبها يعني عمال طول الخطبه يعيط يعيط يعيط ف... ف يعني انا استغربت مش خطبه بين الوالدين اللي تخلي الانسان يعيط الا اذا كان مثلا ده حد بر جدا بابيه وامه فافتكر الاب والام فقعد يعيط مم.
ولكن انا افاجئ بقى ان الامر عكس كده خالص فلقيته جاي بعد الخطبه بعد ما سلمته خارج من المسجد جاي أيوة.
بيسلم عليا معاك الدكتور فلان استاذ دكتور مش عارف في جامعه ايه ووكيل جامعه ايه ومش عارف محاضر في جامعه ايه وبيعمل ايه في جامعه ايه مم.
اهلا وسهلا بحضرتك بعد كل الالقاب دي انا شايف حضرتك بتبكي من اول الخطبه خير في ايه قال لي والله يا ابني انا ابتليت ببنت بنتي دي ما بترتاحش غير لما بتبصق في وجهي انا لله وانا اليه راجعون اي والله زي ما بقول لك كده أول حاجة جت في دماغي علاقته بأبيه وأمه كنت عاوز اه على طول لأن النبي قال ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا والآخرة البغي والعقوق فقلت له والد حضرتك عايش قال لا ده متوفى مم.
قلت له والدتك عايشة قال لي اه الحمد لله عايشة قلت له أخبار حضرتك معاها إيه قال لي والله أنا من يوم ما خدت الدكتوراه ما أعرفش عنها حاجة اه ما شفتهاش انشغلت بقى في الجامعة والتدريس والكلام دون ف... فما شفتهاش والله من يوميها
لا حول ولا قوه الدنيا الا بالله وصلته في النهاية انه يعمل ايه آه، خلاص نسى امه اه ووصلته في النهاية انه م- انا انا ناسي امي اصلا امم ليه التظالم التظاهر اللي كان مم.
بسبب هذه الدنيا امم اخطر شيء بقى ان عايز اختم بداية اه هو شيخنا ال- يعني الوقت فعلا- خلص اه طب خلينا نختم بداية نختم حاضر.
بدي ان شاء الله ونكمل الحلقة الجاية حاضر لك أن تتخيل الآن أن أمة الآن أمة الآن أو فرد الآن ما هو الفرد ده هو عبارة عن صورة للأمة نعم فرد الآن بدأ ينحرف يزيغ بدأ يغير مبادئه بدأ آه، الدنيا تلهيه عن ربنا سبحانه وتعالى بدأ يبعد امم بدأ يبعد أكتر مم.
بدأ يطلب بدأ يبيع الدين علشان الدنيا بدأ النهاردة مع المنحنى السيء ده بدأ النهاردة برضه يبقى فيه علاقات مقطعة ومشرذمة يخش في بين مظالم الناس بعضهم وبعض مم.
فضيع حق ربنا وضيع حقوق العباد فبدأت الدنيا أصلا هنا هو مش واخد باله مم.
تنهار فكانت النتيجة إن وقت زي ده إن تلاقي تسلط بقى الأعداء عليهم بدأت الأعداء يتسلطوا عليهم
سبحان الله مم.
مش ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول تتداعى الله يعني تتلم تتلم عليكم نعم قال لا ولكنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل مم.
ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا يا مم.
رسول الله وما الوهن قال حب حب الدنيا الدنيا
حب الدنيا مم.
ولما حبوها ضيع حقوق ربنا وضيعوا الدين وخلوا الدين خطوة يدوسوا عليه عشان يطلعوا خطوة أعلى منها مم.
و- و- وبدأوا يتظالموا فيما بينهم فبقى سهل جدا إن الأعداء يتسلطوا عليهم متخيل لا حول ولا قوة هنا إلا دي كلها بالله.
إشارات نعم.
خد بالك النفس من حرفت هذا الانحراف مم.
إلا بسبب هذه الدنيا سلم يا رب سلم يا رب يا رب.
آه، واحنا بنبدا الموضوع آه، النهارده وبنبدا المحور ده ما كانش في الحقيقه ال- ال- التخيل ان هنشوف هذا الكم من ال- من الدرجات من الدرجات بقى اللي الناس بتاخدها في طريق الدنيا والحاجات اللي الدنيا بتعملها الا ان لازال عندنا عنصر مهم جدا جدا الا وهو طيب انا خايف من النماذج دي كلها وعاوز اتعامل مع الدنيا عاوز خطوات محدده عشان اتعامل معاها ازاي ده ان شاء الله يكون محاور لقائنا القادم إن شاء باذن الله.
الله رب بإذن الله.
العالمين شكرا دكتور احمد الله جلال يحفظك يا ربنا رب.
يحفظك الله ويبارك يبارك فيك يا فيكم رب. آمين.
شكرا اخواني في الله نتقابل على خير ان شاء الله في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام